وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه وخليله ومصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إزاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا إزاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة إيه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى إيه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا كان توبة ابن الصمة رجل من الصالحين عمل معادلة ظريفة قوي محتاجين نقلده فيها الراجل ده كان بيحاسب نفسه حساب شديد ففي يوم من الأيام بص لقى نفسه عنده كم سنة قال أنا ابن ستين سنة فحسب الأيام بيبقوا يطلعوا كام يوم فلقاهم واحد وعشرين ألف يوم وخمسمائة يوم واحد وعشرين ألف وخمسمائة فصرخ وقال يا ويلي ألقى ربي بواحد وعشرين ألف ذنب كيف وفي كل يوم مئات الذنوب بل آلاف الذنوب فخر مغشيا عليه فإذا هو ميت فسمعوا قائلا يقول يا لك ركدة إلى الفردوس الأعلى هي قفزة اللحظة دي خلته يبقى قفز الأعلى من محاسبته لنفسه النهاردة عبودية المحاسبة وعبودية المساح- المحاسبة دي من أهم ما يكون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا قال الله جل وعلا يا أيها كادح إلى ربك كادحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور كان فاهم إنه ما فيش حساب يعني إيه؟ يعني أنت لو ماشي كده في الدنيا ومش عامل لها حساب وهو يوم بيجر يوم وشهر بيجر شهر وسنة بتجيب سنة ومش بتفكر في لحظة الحساب هيبقى الحساب عسير قوي وهيبقى الحساب شديد قوي يا أيها الإنسان إنك كادح كل الناس بتتعب فواحد بيتعب لربنا بيشقى لله واحد بيكدح وبيشقى للدنيا إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وهينقسم الناس إلى طائفتين واحد هو ده المسرور هو ده اللي هيفرح الفرح الكبير ده اللي فكر صح وفهم صح فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا أصله كان فرحان بشبابه وكان فرحان بنفسه وكان فرحان انه يعرف يعمل اللي محدش بيعرف يعمله في الدنيا وانه يقدر يتجرأ على اي ذنب ويعمله ومفيش حد يعرف يعمل زي اللي بيعمله من المعاصي وما كانش واخد باله من انه في النهاية اين تذهبون ان الى ربك الرجعى هو الاول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء عايزك تقف مع نفسك تفكر تفكير صحيح وسليم وتقف مع نفسك دلوقتي علشان تعتق رقبتك من النار علشان تدخل الجنة بغير حساب عايزك تفكر فيما ستسأل عنه ستسأل عن الصغير والكبير فإياك أن تحقر من الذنوب شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا هتتحسب على أقل حاجة من يعمل سوءا يجزى به فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هتتسئل على الأمانة هتتسئل عن جسدك وعن بدنك وعن قلبك قال الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هتتسأل عن شربة الماء البارد إن أنت في وقت من الأوقات شربت مية باردة قال الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال غير واحد من السلف يسأل عن الماء البارد على الظمأ أمال بقى هتتسأل عن فلوسك ازاي وهتتسأل عن الخيرات اللي ربنا أفاض عليك بيها ازاي هتتسأل عن كل ده انت صرفته حيث يحب الرحمن ولا كنت بتعصي ربنا بنعمه عليك هتتسأل وأشد الناس حسابا يوم القيامة أكثرهم نعيما في صحيح ابن حبان بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة فين الغلابة فين المساكين فيقومون فيقال لهم ماذا عملتم فيقولون يا رب ابتليتنا ما كانش معنا فلوس وما كانش عندنا متاع وما كناش لاقيين ابتليتنا فصبرنا وآتيت الأموال والسلطان غيرنا فيقول الله صدقتم فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قالوا فأين المؤمنون يومئذ طب المؤمنين بقى اللي كانوا فعلا بيشكروا نعمة ربنا عليهم قال يوضع لهم كراسي من نور وتظلل عليهم الغمام فيكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار يوم الحساب اللي فيه ناس هتعيشه مئة ألف سنة في ناس هتحس إن هو يا دوبك كان ساعتين زمن كده وخلصنا الموضوع انتهى تماما ستسأل وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقول الله للعبد ألم أصح لك بدنك ألم أصح لك جسمك ألم أروك من الماء البارد أي فل ألم أزوجك مش جوزتك مش أكلتك مش شربتك مش أعطيتك ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وهنا الوقفة هنتسأل عن أربع حاجات والأربع حاجات بقوا صعبين قوي في زماننا دول هنتسأل عن العمر عن حياتك حياتك كلها لله ولا حياتك فيها وفيها ولا حياتك بعيد هتسأل عن عمرك فيما أفنيت عن جسدك يا ترى وانت في شبابك وانت الحمد لله ربنا مديك العافية كنت بتعمل ايه بعافيتك عن جسدك فيما أبليته وعن علمك ولما اتعلمت حاجة وسمعت حاجة كنت بتقول كلام ولا كنت بتسمع كلام ولا كان الموضوع كله كلام في كلام اهو دينا نقول وانتوا بتسمعوا وفين التطبيق فين التطبيق علم بغير عمل هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل لما تقولون ما لا تفعلون كابر مقتا أشد عقاب في القرآن كابر مقتا اشتد غضب الله الشديد على الذين يقولون ولا يفعلون على الذين يسمعون ولا يطبقون وعن علمه ما عمل فيه وعن ماله اتصور بقى انت كل مليم كل جنيه كل ريال كل درهم كل عملة دخلت جيبك هتتسائل عنها من أين اكتسبتها من حلال ولا من شبهة ولا من مال ممكن يكون حرام صرف زي أموال الربا ولا من مال من عمل حرام وانت برضو مصر عليه وتقول ما هو مفيش شغل في البلد على انك عارف ان العمل ده لا يجوز لك بحال انك تعمله وتبقى عارف وتبقى سامع الفتاوى وبتتحايل عليها من اين اكتسبته اكتسبته من حلال ولا من شبهة ولا من حرام وفيما انفقته ولما بقيت معاك فلوس اتبغددت بيها وبقيت بقى تقول نعيش لنا يومين وتعمل اللي نفسك فيه من المعاصي ولا انفقته حيث يحب الله عز وجل هتتسئل على الاربع حاجات دول هتتسئل عن عمرك عن حياتك كلها هتتسئل عن جسمك هتتسئل عن مالك هتتسئل عن علمك ومفيش حد لن يسأل عن هذه الأربع فأعد لهذا جوابا أعد لكل ما ستسأل عنه جوابا شوفوا السلف لما سئلوا كيف كانت إجاباتهم لما نتدبر في أحوال السلف تلاقي كتير قوي في الاثار يقول لك ايه فلان شافوه في المنام فقيل له ماذا فعل الله بك لما ربنا سالك كان ايه الشيء اللي انت جاوبت بيه او يا ترى انت النهارده في الجنه ولا في العذاب فلما يقول انا في الجنه فيقولوا له طب وبايه لما مات سفيان الثوري رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال وضعت قدمي على الصراط والثاني في الجنه الله اكبر ما هو في ناس كده هتعدي على الصراط كلمح البصر زي سرعة الضوء لا لا لا أسرع من سرعة الضوء اللي هم بيقولوا إن مفيش سرعة بعدها في حساباتنا البشرية سرعة أعلى من كده بكتير حط رجله الأولى على الصراط الثانية كانت في الجنة لما سئلوا ماذا فعل الله بكم قالوا بعضهم إن اللي نجانا الثناء على الله عشان احنا واحنا بناخد معنى المحاسبة ده نتعلم عن ابن نبات أنه رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال أوقفني بين الكريمين وقال أنت الذي تخلص كلامك حتى يقال ما أفصحه أنت الراجل اللي كنت بتتكلم كلام حلو كده والناس كانت بتحب قوي تسمع لك فقلت سبحانك إني أصفك لا والله يا رب ده أنا كنت شغال داعية ده انا كنت بتكلم بالكلام الحلو علشان الناس تقبل عليك يا رب قال قل ما كنت تقول في الدنيا يا رب يا رب تقبلنا عندك يا رب في عبادك الصالحين وعبادك الصادقين ونقف الموقف الجميل ده تقف قدام ربنا يقول لك انت كنت بتدي درس اه يا رب كنت بتقول ايه في الدرس كنت بقول بأثني عليك يا رب بالناس ليك يا رب كنت بحاول احببهم فيك يا رب يا رب كنت بوصف لهم انت قد ايه جواد وقد ايه كريم وقد ايه رحيم وقد ايه حليم كنت بحاول اوصل لهم ان القلوب في اعظم الحرمان لما تكون بعيدة عن الرحيم الرحمن قال له قول كده الكلام اللي انت كنت بتقوله فقال ابداهم أبادهم الذي خلقهم هو اللي بيحييهم وهو اللي بيميتهم وأسكنهم وأسكتهم الذي أنطقهم وسيوجدهم كما أعدمهم وسيجمعهم كما فرقهم هو اللي أحياهم وهو اللي بيمتهم وهو اللي بيعطيهم وهو اللي بيمنع عنهم هو سبحانه وتعالى الذي بيده مقادير الأمور كلها قال صدقت اذهب فإني قد غفرت لك ياه لو كلمة تحبب الناس في ربنا بسببها تكون سبب في ان ربنا يعتق رقبتك ويغفر لك لما سئلوا ماذا فعل الله بكم كانت النجاة من موقف الحساب بمعرفة الرحمن عن منصور بن عمار أنه رؤي في المنام فقيل ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه وقال لي بما جئتني يا منصور عملت ايه كل واحد بقى مننا كده يحس انه السؤال ده متوجه لك بما جئتني يا محمد بما جئتني يا احمد بما جئتني يا علي بما جئتني يا فاطمه بما جئتني يا عائشه بما جئتني يا فلانه بما جئتني قال بست وثلاثين حجه ده حاسبهم ستة وثلاثين حجة قال ما قبلت منها شيئا ولا حجة من دول قبلتهم يا نهار أبيض ستة وثلاثين حجة راحوا قال ولا واحدة قال ولا واحدة بما جئتني يا منصور قال جئتك ب 360 ختمة أنا ختمت القرآن 360 مرة في حياتي قال ما قبلت منها واحدة كانت كلها مشاكل وكان فيها آفات وفيها رياء وفيها كذا وفيها كذا بما جئتني يا منصور فلما لم يعد لي حيلة قال يا رب جئتك بك جئتك بك اللي عرفته عنك يا رب جئتك بك فقال الآن جئتني يا منصور اذهب قد غفرت لك يا رب يا رب إنا نجيء إليك ونقدم عليك وحسن ظننا فيك يا رب أن تغفر لنا وترحمنا يوم الحساب الأكبر بما نجو نجوا بالتوحيد رؤية زبيدة في المنام فقيل لها ما فعل الله بك قالت غفر لي بهذه الكلمات احفظوا هذه الكلمات لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي قولوا لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي هو ده الحساب لما تحاسب نفسك على كل صغير وكبير وتتذكر يوم الحساب ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا يما تتذكر هذه المعاني جيدا وتقف مع نفسك هذه المواقف في المحاسبه وتمرر على قلبك المعاني دي حينها ابشر بكل خير العلماء قالوا المحاسبه تتحقق يوم ما تبقى انت بتحط لنفسك حاجه تشترط على نفسك أن تصنعها وتبقى مراقب نفسك هتعمل الشيء ده ولا لا وتحاسب نفسك قوي ولو حسيت ان نفسك لا تواتيك على العمل تعاتبها وإن لم تستطع تعاقبها كده لو عملت الخمسة دول تشترط عليها وتراقبها وتحاسبها وتعاتبها وتعاقبها ساعتها تكون حاسبت نفسك حق الحساب أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بعبودية المحاسبة بعبودية ماذا فعل الله بكم لعلنا نلقى الله عز وجل وقد غفر لنا وقد خفف عنا الحساب لا ندخل الجنة كلنا إن شاء الله بإذن الله في وفد الذين يدخلون الجنة بغير حساب أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك وارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك إنا جميعا نشكرك يا سامع الدعوات